نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من أهم الفوائد التي نستفيدها من قصة طالوت وجالوت الأصل الذي ندعو إليه دائما وهو ينبغي تربية الجماهير قبل لقاء العدو وهذا الذي يرفضه بعض المستعجلين الذين يريدون أن يدفعوا الجماهير إلى رحى الحرب بغير استعداد ونرجع بخفي حنين إذا, إذا رجعنا بالخفين لكن الغالب أننا سنرجع بلا خفين أيضا تربية الجماهير تحتاج إلى عدد هائل من الكوادر الفاهمة التي تجوب الأرض شرقا وغربا بغاية الثبات وهذه الكوادر ينبغي أن تكون مؤهلة نفسيا لتقديم أي تضحيات تحتاجها الدعوة وده كلام مهم للغاية هذه الجماهير حتى نحشدها لحرب العدو نحتاج إلى من يبث العقيدة الصحيحة فيه وده طبعا يحتاج إلى كوادر كوادر محترمة فاهمة معتقدة الكوادر دي تكون على أتم استعداد لأن تقدم أي تضحية ترى أن الجماهير تحتاج إليها حتى لو كانت التضحية بالنفس أو بالولد أو بالمال ولذلك أنظر بانزعاج كثير إلى بيوت مثلا بعض من يقال عنهم كوادر ولو مجازا فنرى المرأة في هذه البيوت ليست على مستوى الحدث المرأة في وادي آخر غير وادي زوجها الذي يقف على ثغر ويقاتل في جبهات عدة المرأة لها مطالب أخرى ولها حياتها المختلفة لا تعيش حياة الدعوة ولذلك لما يطلب مثلا من الرجل الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إن هو مثلا يضحي ب وقته فيظل أيام عديدة يطوف على البلدان ويرجع امرأته تنصب له محاكمة فإذا مثلا اضطر أن هو يشتري بالمال كتبا ليقرأ ويعرف العقيدة الصحيحة عشان يحدث المسلمين امرأته بتعمل مشكلة فإذا مثلا نظر في المجتمع فوجد أن في خلل في المجتمع الخلل ده قد يتمثل في صور شتى منها مثلا كثرة المطلقات والأرامل فأراد أن يتزوج لأنه قدوة ولأن الناس بتنظر إليه فإذا رأت بيته مستقرا أغراهم ذلك بأن يفعلوا هذه الفعلة ويقولون بيت فلان مستقر فإذا أراد أن يقدم على هذه من ذات أن يشجع الناس على تزوج الأرامل والمطلقات ولهن حق الحياة أيضا وحق السعادة وقفت المرأة في سبيله وترى العجب العاجب العجيب العجاب في المسألة دي المرأة لما تترك بيت زوجها إذا أراد أن يتزوج عليها يقويها أهلها وجيرانها وأرحامها ويشجعونها على طلب الطلاق طيب إذا ضبطوا الرجل زانيا إذا ضبطوه زانيا فأرادت المرأة أن تطلق أهلها يقولوا لا طب وكم اللي احنا اللي معاكي أهي نجوى وتروح وربنا يتوب عليك واصبري عليه وياما ناس كانوا بيلعبوا بدينهم ورجعوا من غير بيت ها واتعادلوا بقى المسائل تمام واحترم اصبري يا بنتي ومش عارف ايه الكلام طيب لو ان هذا الرجل ترك الصلاه لو انه ترك الصلاه وارادت المراه ان تترك بيت زوجها لتذهب الى اهلها وقفوا ضده وكم من نساء صالحات يريدون ترك البيت الرجل بيسب الدين وبيلعن ربنا وبيلعن الرسول وبيحدث المصحف في الارض طبعا اللي يعمل زي كده لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجه ومع ذلك تريد ان تطلب الطلاق اهلها يقفون لها بالمنصار ايه الخلل اللي في المجتمع ده ايه ده خلل عظيم افعل ما اباح الله لي يعينوها على طلب الطلاق لو فعل المرء ما يغضب الله يصبرونه هو ده مش خلل في المجتمع خلل عظيم جدا حرمات الله عز وجل إذا انتهكت يبرر لها إنما إذا الرجل أحب أن يتزوج امرأة أخرى لأن هو قادر على ذلك وسيدخل السعادة والسرور على قلب إنسانة مكسورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المرأة اللي هي متزوجة الآن وتظن بزوجها أن يضم أخرى هي مش ممكن في يوم من الأيام تكون هي الأرملة والمطلق وتتمنى لولا الحياة من كل قلبها أن تقف على قارعة الطريق وتقول أنا من زوج لولا الحياة طب ما تراعي المسألة دي وإذا كان هيتكسر خاطرها لكن ستحيي قلب إنسانة مكسورة الخاطر بالكلية إنما هيتاخد منها بعض بعض وستدخل على هذه الإنسانة كل السعادة لماذا لا تفعلها مثلا وقفت على هذا النهاردة الرجل المتصدر لدعوة الإصلاح الشامل إذا رأى أي ظاهرة تحتاج إلى بذل نفس أو بذل مال أو بذل ولد فلا ينبغي أن يتردد فيها أول ما نوصل بيوتنا بيوت الكوادر بيوت الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يوم ما تصل إلى هذه الدرجة نحن منصورون إن شاء الله بس أول ما نوصل للدرجة دي لكن إحنا ليس عندنا كوادر كافية أصلا وكوادرنا الموجودة فيها ما فيها والجماهير بالملايين تنتظر كلمة الحق وتنتظر من يرعاها فردا فردا على عينه مش ندي موعظة في المسجد لكم ألف وبعدين أنا أروح والكم ألف من يرعاها في ناس تحتاج إلى حادي خاص يفضل ماشي وراه اطرف دي اعمل دي كل ما يحتاج لحاجة لمشورة يلاقيه انت قد تحتاج الى مشورة فلا تستطيع ان تحصل على من يفتيك فيه وتلف الارض كلها ولا تجد فتضطر الاخر تنزل حاجتك بمين بالجهلة مقيم الشعائر والجماعة اللي ما بيعرفوش اي حاجة يضطر بقى انه يروح يسأله ما هو عايز عايز حل في المسألة فيفتيه على غير كلام الله عز وجل وإن ولا تأتي المصيبة لأجل هذا لما احنا بنقول لابد من تربية الجماهير على العقيدة ده ألف به هؤلاء قوم طالوت لم يصبروا على العطش والله عز وجل ابتلاهم وبين لهم قبل ان يبتليهم انني سابتليكم حتى كان الواحد يقول طب طب احنا استجبنا طب ما كناش عاملين حسابنا طب مش كان يقول لنا لا قال وقبل ان يصلوا الى النهر قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ملناش بطن ومن لم يطعمه لأنه قائم مقام الأكل وإقامة الأوز فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أن تمحوه شدة العطش وبل ريحه الصحابة رضي الله عنهم كانوا أجلد الناس على الطاعة شوف بنو إسرائيل أول ما وصلوا للنهر ملوا قروشهم وخالفوا أمر الله طب شوف الصحابة يقول جابر بن عبد الله كما في الصحيحين أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وأمر علينا عبد الرحمن بن عوف طيب الجيش اللي طالع ده مش المفروض ياخد معاه زواده وياخد زاد بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن زاد عشان يمول الجيش لم يجد إلا جرابا من تمر شنطة كده مليانة تمر لجيش قال خد الشنطة دي وانطلق فكان عبد الرحمن بن عوف يعمل ايه؟ عايز ياكل الجيش فكان يعطيهم تمرتين تمرتين تمرتين كل قد ايه كل يوم كل يوم ده في الاول ايام النغنغه ها ايام ما كان في شنط مليانه تمر يديهم تمرتين تمرتين وبعدين خلاص التمر قل فاصبح يعطيه يعطيهم تمره تمر يوم عمرو بن دينار بيسال جابر او ابو الزبير وكلاهما روى الحديث عن جابر قال وما كنتم تصنعون بتمرة قال كنا نمصها ونشرب عليها الماء زي حبايه الحلاوه كده تحطها بقك وتقعد ايه تمصمص فيها شويه تقوم راكنها على جوه كده عشان ما تخلص وعلى حس الايه شويه الحلاوه دول يفضل يشرب ميه ميه طيب خلص التمر جاعوا فضلوا شهر 30 يوم ياكلون ورق الشجر ليس لهم طعام إلا ورق الشجر 30 يوم ما في واحد تبرع ولا قال ليه الغلب ده كله ولا الكلام ده أبدا كانوا يأكلون ورق الشجر بمنتهى الرضا فأراد الله أن يكافئهم فرمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر عارف ده ايش ده؟ ده يعتبر ولد ولدته دابة عظيمة يقال لها العنبر حوت كبير جدا لدرجة ان جابر بيقول لما اصطادوا الحوت ده نزل في عينه 13 رجل نزل في عينه قعدوا 13 واحد قعدوا في عينه قال وكنا نغرف الدهن من عينه بالقلال قلال زي الجردل يقوم رامي الجردل ها وساحب ايه مليه دهنه وساحب وبعدين جابوا شوكه من الشوك بتاعه ما هو حوت يعني سمك جابوا شوكه من الشوك بتاع عبد الرحمن بن عوف قام وقف الشوكه دي كده وجاب أط... اعلى بعير وركب عليه اطول رجل فقام معدي من تحت الشوكه دي قعدوا ياكلوا في الايه؟ قعدوا ياكلوا في العنبر ده لحد ما رجعوا ببعض لحمه واعطوه للنبي عليه الصلاه والسلام. هم دول الرجاله بقى. تقول له انصر الله ورسوله وترميه في اي حته وما تخافش عليه. اي ظروف هيتخطاها. ليه؟ لان الهدف سامي وكبير وعظيم وجليل. فاحنا لما نحب نخوض معركه مع العدو محتاجين نربي الجماهير التربيه الايمانيه التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عليها. عشان كده لما نطلع نرى ان الموت هو اعذب غ... هو الموت هو اعز غائب اللي انت تستناه وحبيبك اللي انت يعني نفسك تشوفه هو الموت هو اعز غائب لما نتربى التربيه الايمانيه يبقى احنا مطلوب الاول كوارث طب الكوارث نجيبها منين؟ إيه؟ عايزه بقى الشباب الذي يبيع نفسه لله يبيع نفسه لله ولا ينظر الى قله امكاناته على الإطلاق وربنا سبحانه وتعالى سيرزق وسيعطي وأنا يا أخوانا أقول لكم شيئا عن نفسي كنت زمان في مطلع ما بدأت أدرس العلم الشرعي بشتغل في بقالة من البقالات في القاهرة والسكن اللي كنت ساكن فيه ما كانش فيه مواصلات مباشرة إلى البقالة فكنت أركب لميدان العباسية مواصلة ومن ميدان العباسية أروح مدينة نصر في مواصلة أخرى فكنت ألاقي ولاد الزواج بيلعبوا بموتوسيكلات عيال زي الموتوسيكل عامل زي الجدي كده هم ناصين على بعض زي الكل بيفتحوا بعض كده جديين كده بيفتحوا بعض العيال بالموتوسيكلات يلعبوا الكلام ده فانا بيني وبين نفسي اقول يا انا لو عندي الموتوسيكل ده كان وفر علي ساعه كنت قدرت اطلب العلم فيه وانام واقوم واحيانا الولاد هم بيلعبوا بالموتوسيكلات ساعات اسيب الزبون كده واقعد ابص على الولاد وهم بيلعبوا الموتوسيكلات طب اقول طب عجله حتى عجلة وأركب من السكن بتاعي للبقالة عجلة بس أتمنى العجلة بس تجيبها منين؟ إيه؟ أنا مرتبي كان يومها 55 جنيه كنت بدفع 50 جنيه جمعية وأعيش ب 5 جنيه في الشهر وكان طعامي طبق كشري في اليوم كشري دبل كده مليان رز ومكرونة أيام الجنيه ما كان له عافية كده 10 ساعات تجيب طبق يطلعك اليوم كله ولا أشعر بجوع مطلقا وأتعجب من هذه العافية والقوة والصبر اللي كان ربنا سبحانه وتعالى رزق المرء به زمان فلم يكن عندي القدرة أن أنا أجيب عجلة حتى أستطيع أن أنا أنتقل بها من السكن إلى المحل فضلا عن أن الواحد يحلم بكتاب كنت أدخل على المكتبات هناك في عبدين والله يا إخوانا كده أروح أحسس على الكتاب أبص على الكتاب أطلعه أبص على العنوان بتاعه وأنا لو قيل لي كن عبدا يسترقوني عشان يدوني الكتب انا كنت افعلها بمنتهى الرضا لكن ما كانش في فلوس ونفسي في الكتاب فكنت اروح احسس على الكتب ارضي يعني عاطفه عندي فمرت الايام ورزق الله سبحانه وتعالى وما من كتاب اتمناه الا وفقني الله عز وجل في شرائه مهما كانت استفادتي منه قليله ووسع الله عز وجل وانا اعلم ان الله عز وجل وسع علي باشياء كثيره منها التعدد شوف رجعت برضه عكر المسائل برضه والف وادور ها تعد كل ما تزود ربنا يوسع رزقك على عكس الجهلة الأغمار الذين يقولون أنت لا تستطيع أن تفتح بيتا واحدا تجيب بيت ثاني تعمل بإيه؟ هؤلاء جهلة جهلة بالواقع وجهلة بالشرع أما الشرع فقال صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق بالنكاح وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصححه الشيخ الألباني رحمه الله تزوجوا النساء يأتينكم بالمال وهذا الحديث في وقف عندي لكن الشيخ رحمة الله عليه رأى أنه حسن تزوجوا النساء يأتينكم بالمال لكن التمس الرزق بالنكاح كافي كل مرة الواحد يتزوج يتفتح له أبواب رزق وليس بابا واحدا فأنا أريد أن أقول لإخواننا لا تنظروا إلى قلة الإمكانات أنت عندك صحة روح من بلد لبلد لا شيء إذا كان المال الذي تتوفره سيكون أعون لك على شيء في الدعوة استعن بشبابك واستعن بقوتك وامشي الكتاب لا تستطيع ان تشتري كتاب انسخه ما عندكش لا قدره لا تشتريه ولا تصوره انسخه اكتبه ولو كتبته لحفظته كم من اخوه عندها كتب على الرف لم تفتحها منذ اشترتها فالمساله مش مساله كتب يكون عندك نفسك في فتح الباري خلاص انا انا اقوم فتح الباري فتح الباري فتح الباري فتح علينا الباري خلاص جبنا الكتاب نمنا على كده لا لو انت هتمسك فتح الباري بايدك هتحفظه كلمه كلمه ويكون له فايدة عليك وبركة فالقصد يا إخوانا لا تنظر أيها الشاب اللي كلك آه يعني عاطفة لدينك مفعم بالعقيدة لا تنظر لقلة إمكاناتك ولا تنظر إلى جحافل الشر المقابلة لك التي تقاتلك من إعلام فاتح إلى غير هذه اللستة الطويلة أو القائمة الطويلة اللي هي منتظرك في كل مكان وموقع تذهب إليه ترى بقى الجحافل الجرارة بتقاتلك أنت غالب لن تغلب هي هذه سنة الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز عز جاره ولا يغلب فقوم طالوت إنما انفسخت عزائمهم لما رأوا جحافل جالوت ورأوا ألوف مؤلفة تنتظرهم وناس عماليق طول بعرض ولم يصبروا على العطش قال لك بقى انا ما كنتش صابر على العطش هقدر احارب الهلك ده وكم هلك الوف مؤلفه قالوا لا طاقة لنا اليوم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود حصل بقى التمايز ما بين الطائفة المؤمنة والطائفة الناقصة على عقبيها كما حدث في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين له لماذا وقعت هذه الفتنة قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب مش كل ما اقول لك حاجه محتاج ان انا افتح لك الكتاب كتاب الغيب عشان اقول لك شوف كلام ربنا جليل ونافع لك بدليل اهو لو كنت مشيت في السكه دي كنت رحت في داهيه انا لما اقول لك روح في السكه دي ما تقولش ده انا لوحدي ازاي اسيب اهلي واسيب عزوتي واسيب جيراني وامشي لوحدي في الطريق طب فتحنا لك لوح الغيب اهو الطريق اللي انت ماشي فيه وماشيه فيه الجماهير حيودي في داهيه والطريق اللي انت امرت بيه وكنت مستوحش منه وكاره له النجاسه مش مطلوب بقى كل ما نديك امر تقول لا نفتح لك كتاب الغيب عشان تقتنع قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب لان المساله مساله ايمان وأنت معتقد أن الله عز وجل لا يأمرك إلا بما ينفعك فهذه كافية روح الطريق فلاني تبقى عارف أنك لو سلكت هذا الطريق أنت منتصر يقينا فإذا الفتن من طبيعتها أنها بتميز الخبيث من الطيب فأنت لا تستكثر أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط الخبيث من الطيب فأنت لا تستكثر ان تكون ملتحف بالجماهير اول ما تقع في محنه فص ملح ودال تقوم تصعب عليك نفسك لا يا اخوي ما عليك نفسك ابدا الملتحف بالجماهير عريان عريان الامام احمد بن حنبل اظن ما فيش زي احمد كان في بغداد وكانت الدنيا كلها بتردد احمد بن حنبل احمد بن حنبل يوم ما المعتصم خده وحصلت الفتنه بتاعته وجلده لم يكن حوله انسان لم يكن حوله انسان أين الجماهير؟ أين المئة ألف محبرة التي كانت تكتب الحديث والفقه خلف الإمام أحمد؟ فص ملح وداب. صعبت عليه نفسه؟ لا، وهو الإمام الرباني العالم بالله. لم يفت في عضده مطلقا إن أخص أصحابه يتركوه في الميدان وحده. وظل ثابتا لا يداهن ولا يماري. برغم أن ناس كتير دخلوا له أولهم الخليفة تخيل لما أمير المؤمنين وده مش كان حاكم عزة ولا كان حاكم دولة قد كده عاملة ل- عزة عاملة نفسها دولة ها وهي كلها عبارة عن فندق لو لمينا أهلها كلها عسكريين في فندق هيسكنوا لا ده المعتصم معتصم ده اللي كان حاكم الدنيا كلها كان وأحمد بن محمد بيجلد يقول وقفوا الضرب وبعدين يقول له قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي الكلام اللي بينه اللي بيقوله مين؟ اللي بيقوله الخليفة خليفة يقول له يا أحمد قلها قل الكلام اللي احنا عايزينه الكلام اللي أنا عايزه أفك قيدك بيدي يقول يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كتاب الله أقول به أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به فيتغاظ فيقوم طالع بغضب كده وقاعد على الكرسي ويقول للجلاد شد قطع الله يدك هو ده ضرب يا ابن الذين منك له اضرب شد قطع الله يدك ويجلد الإمام أحمد ويحبس سنتين في الحديث وعمه يدخل يقول له يا أحمد قلها كما قال قرآنك وأنت أحسن منهم في إيه؟ وأنت اللي هتفسد الدنيا؟ هو العالم دول كلهم أنت اللي هتهديهم هو ربنا بعتك رسول؟ هو أنت أحسن من فلان وفلان وفلان وفلان؟ ما هو أئمة كبار زيك وك- وكل حاجة. قال يا عم ما بيتي والسجن إلا واحد. المهم أحقق العبودية في أي مكان أنزل فيه ما تفرقش معايا، الأرض كلها لله والسجن مملوك لله وبيتي مملوك لله، فما تفرقش. تحقق العبودية في أي مكان خلاص هو ده المطلوب مني. يوم من اللي يقوي قلب الإمام أحمد أرسل له بيه واحد حرام لب قضى حياته كلها في السرقة ونازل إيه بياخد عولة ورا عولة فيوم يدخل على الإمام أحمد يقول له يا أحمد ألا تعرفني؟ قال لا قال أنا فلان الحرام تشرفت ها قال يا أحمد لقد جلدت ثلاثين ألف ثوب في طاعة الشيطان فاصبر على طاعة الرحمن فيقوم الإمام أحمد يقول إيه يقول فقوى قلبي حرامي قوى قلبي ثلاثين ألف صوت يسرق السريع ياخد له كام جلدة وكمان سريع كام جلدة ثلاثين ألف جلدة ياخدها في طاعة الشيطان يقول اصبر على طاعة الرحمن وطلع الإمام أحمد منها زي الذهب لما يدخل الفرن خرج أكثر لمعانه وبقى إمام السنة كان إمام الحديث في الأول بقى إمام الحديث والسنة فإذا ال- البلاءات دي بتميز الصفوف والله عز وجل لما يرسل بلاء على الصف المؤمن عايز يبين لك الإنسان المزيف اللي بقى شكلك ولكنه عدوك عين عليك بين الأخبار بس بقى شكلك يوم تنزل محنة وبلاء كل الركش يطلع بره فأما الزبد فيذهب جفان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فيكون البلاء إذا من أجل نعم الله على المؤمنين لتمييز الصف خلاص كده فهؤلاء الذين شربوا من ال- النفس ولم يصبروا لما رأوا جالوت وجنوده حصل الحوار بين المؤمنين وبينهم طب واحد يقول طب ليه الحوار ده؟ والمؤمنون يعلمون ان هؤلاء لا رجا فيهم ومش هننتفع بهم وبعدين بيقولوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين بيكلموا مين؟ بيكلموا نفسه لا يسمعوها قال لك يا أخي ما هو الجماعة برضه في بني إسرائيل المحسنين أهل الصلاح والإصلاح في بني إسرائيل لما نهوا بني إسرائيل عن أنهم يصطادوا السمك يوم السبت وأصروا على أنهم يأكلوا سمك يوم الس... يوم ال- الحد يصطادوا السبت ي- ي- يسيبوه السبت ويصطادوا الحد وياكلوه فنهوهم عن ذلك والناس خلاص قالوا قد قرمنا السمك قرمنا السمك يعني هنموت وناكل سمك فنهوهم فجماعة قالوا لهم انتوا بتكلموا مين؟ بتكلموا عالم مش هيسمعوا كلامكم واصفر على نفسك الكلام وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم أنت بتخاطب واحد عمره ما يسمع كلامك وفر كلامك قال له لا أنا عارف إنه مش هيسمع كلامي صحيح بس عشان أبقى ع- اديت عذري عند ربي أول ما يقول لي ليه ما قلتلوش أقول له يا رب أنا قلت له بس ما سمعش الكلام يبقى ايه كده انا ايه اديت ما علي عشان كده احنا بنطلع نتكلم بالقضيه الواحده 100 مره نتكلم والجماهير ما تسمعش الكلام ده نتكلم برضه ليه رجاء ان ينفتح قلب بعض الحضور وكان مغلقا قبل ذلك فإن لم ينفتح قلب أحد قمنا بالإعذار بيننا وبين الله يا رب قلنا وتكلمنا وكررنا القول مرارا وتكرارا ولم يسمعه يبقى ساعتها الواحد ينجو من الايه؟ ينجو من العذاب فلأجل هذا قالوا لهم لعل يكون في واحد ضعيف الإيمان قلبه ينفتح لمقتضى الموعظة يثبت في الصف المؤمن وينتفعون به خلاص كده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين سمعوا الكلام طبعا ما سمعوش الكلام وراجعوا كلهم وفاضل ايه ال 314 او 300 ونيف اول ما لقوا نفسهم لوحدهم لم يجدوا الا الله وهذا الذي كالذي حدث في غزوه الاحزاب غزوه الاحزاب كان المنافقون اللي في المدينه مع الصحابه ثلاث آلاف والاحزاب كانوا عشر آلاف وهم اللي داخلين على المدينه كمان يعني احنا مش بره ومفيش فرصه ننتحر لان انت لما تكون بتحارب عدوك في الخلاء ممكن تنسحب لمكان ومكان وعندك مشوار حر ورا ظهرك تقدر تنسحب وتلف عليه من ورا ولا تعمل اي حاجه لكن دول داخلين عليك المدينه هتنسحب تروح فين هتنسحب هتترك المدينه على طول خلاص يبقى انا 10000 بره و3000 جوه المدينه الجماعه المنافقون اللي بداوا يشككوا ويفرقوا الصف ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا مش كان قال لنا هنروح بقى ناخد ملك كسرى وقيصر والكلام ده كسرى وقيصر ايه هو احنا عارفين نطلع فدي حظر تجول ده انا لو طلعت بره المدينه هيعتقلون كسرى وقيصر ايه دلوقتي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا بالفتنه دي اتفك الصف فترك الصف 2100 قالوا لا احنا ما نقدرش بقى نقاتل لا انتوا حرين عايزين تقاتلوا انتوا حريه 2100 من 3000 يتفضل 900 900 امام 10000 ايه اللي حصل في غزوه الاحزاب؟ لم يجدوا الا الله فلجأوا اليه وجعروا فارسل ريحا ما راها العرب قط وزي ما بيقول حذيفه بن اليمان الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا على قريش دخل هناك المعسكر قال رأى الحجارة حجارة الجبل بتطير من الريح وبتخبط في بعضها كده. حجارة الجبل معلش تخبط في بعضها ها وجد حجارة الجبل الحجر قد كده ويطير فيه ويخبط في بعضه كده قال من امتى الريح كانت بتحمل هذه الحجارة وتخليها زي القطن المندوف ها أرسل ريحا وجنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين في الاحزاب وحده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه وهزم الاحزاب وحده حتى قال ابو سفيان يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وبداوا ان هم يلموا العزال بتاعهم ويرجعوا بغير ان يقاتل المسلمون فهو اصحاب طالوت لما وجدوا قال ايه؟ وجد ان الجماعه دول نكصوا كانوا الوفا مؤلفه وفضلوا 314 في مقابل جالوت المرعب وجنوده العماليق قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا ثبات القدم الانسان يثبت ولا يهرب لا يتولى تثبيت الاقدام معناه انك انت احفظنا من الهرب قالوا ربنا افرغ وشوف عباره افرغ دي يعني عايزين صبر كثير الواحد منهم يحتاج الى صبر كثير مش مش بلغه كده من الصبر لا وهذا يبين قوة جالوت وقوة الجيش الذي كان مع جالوت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت داود كان شابا صغيرا آنذاك ولم يكن نب ولم يكن ملكا ولا نبيا إنما كان رجلا شجاعا من جنود طالوت خلاص فرد الله عز وجل بهذه القلة المؤمنة الملك على بني إسرائيل فملك داود وورثه سليمان ولذلك أقصب فترة في حياة بني إسرائيل عمالين يمتدحوها ويغنوا لها هي فترة داود وسليمان لأن أيام موسى عليه السلام صح حصل تمكين عظيم بقتل فرعون لكن بدأوا ينقصوا عليه وبدأوا إيه يتخاذلوا عنه فعذبهم الله ودخلوا في التيه وما خرجوش منه الا بعد سنين عددا وبعدين بقى ده, ده ايه فترات الضعف والهوان تاتي عليهم شيئا فشيئا لحد ما وصلنا الى زمان طالوت بعد ما قتل داوود جالوت بدا الرخاء بالفئه المؤمنه عشان كده احنا بنقول يا جماعه الفئه المؤمنه كلها بركه على قومها لا تقاتلونهم ولا تحاربونهم ولا تشوا بهم انما بقاؤكم بهم وعزكم بهم ويكرمكم الله عز وجل بهم فمكن الله لبني اسرائيل سنين طويله لما ملك داود وسليمان بالفئه الصابره 314 ولما لا نذهب بعيدا عندنا الحديث المشهور بتاع حلق الذكر إن في ال... إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى بغيتكم خلاص الملائكة حفت بهم سألهم الله عز وجل من يرجون من يعبدون قال يا رب يعبدونك قال هل رأوني فقالوا لا قال كيف لو رأوني بيعبدني ووالد ومحب وتارك شهواته ومشرد في الارض ولن يرني امال لو رآني كان هيعمل ايه؟ قالوا لازدادوا لك عبادة وازدادوا لك محبة. طيب ما يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لازدادوا لها طلبا. طيب مما تعوذون؟ يتعاذون من النار قال هل رأوها قالوا لا والله ما رأوها قال كيف لو رأوها قالوا إذا لازدادوا منها فرارا قال أشهدكم أني غفرت لهم وأعطيتهم ما طلبوا وأجرتهم مما استجاروا به قالوا يا ربنا ولكن فيهم رجل ليس فيهم ليس منهم ده راجل كده عايش شغلانه فين فلان الفلاني قالوا له روح الحته الفلانيه هتلاقيه قاعد مع جماعه عواطليه كده ما لهمش شغل ولا مشغله خلاص فهو راح له عشان يقول له يا فلان هات كذا اعمل كذا خلي كذا فيعني ما حبش يقطع الكلام عليهم او قال له استنى شويه كان قاعد جنبهم لحد ما يخلص وهو بينفخ بقى ينفخ بقى انت يخلصوا كل شويه يغمز ويقول له انا عايز امشي مش فاضي قال يا رب ان فيهم رجلا ليس منهم قال غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم عشان خاطره انا حاكم فاذا غفر له بصاحبه فالله عز وجل يرفع البلاء والوباء والمجاعات والضنك والهوان عن الامم بهؤلاء السله المؤمنه عشان كده وجود اهل الايمان ضروره ملحه انت حتى لو مش منهم لا تكن بالضرر قال عز وجل فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وعلمناه صنعة لبوس وكان داود عليه السلام متخصصا في صناعة آلات الحرب الدروع والسيوف والكلام وألنا لداود الحديد يمسك الحديد يبقى في ايده زي العجينة يشكلها زي ما عايز وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وبعدين ناتي على بيت القصيد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض اذا التدافع ده والحرب اللي بين اهل الباطل واهل الحق ضروره لتستمر الحياه ضروره لتستمر الحياه وهو ما يسمى بسنه الدفع سنه الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين أن يستمر هذا الصراع وتستمر الحروب والمواجهات يبقى دي نعمة من الله كبيرة وكان من جراء سنة الدفع أنه أتيح لنا أن نبين محاسن الإسلام ونبين قبح عدونا هو النهاردة لما مصطفى محمود طلع وقال ما فيش حاجة اسمها شفاعة والشفاعة ده نظام المتواكلين والكلام ده ايه اللي حصل الدنيا كلها عرفت يعني ايه الشفاعة وعرفت احاديث الشفاعة وعرفت مذهب اهل السنة والجماعة في المسألة دي لكن تصور لو الدنيا هادية كده ولا طلع واحد يقول لا شفاعة ولا يشفعون ولا يحزنون يعني احنا اتكلمنا وان احنا عرفنا الجماهير الكلام ده يطلع واحد واخد يسب الصحابة يقول لك ابو هريرة ذلك الامام الغامض ايه العقوق ده حد يتكلم عن صحابة نبيه بهذا الاسلوب اه شوية شيوعيين شغلتهم كده حياتهم كده يتقممون ثقافات العالم ويجمعون زبالات الاذهان ويطرحونها على الجماعة المسلمة وفيكم سماعون له راجل طيب وغلبان وكل حاجه يقول لك يا اخي ابو هريره اللي عمل كل ما اروح الجامع الامام يقول لك عن ابي هريره رضي الله عنه مش يعرفونا من ابو هريره ده الامام الغامض يقوم ده يخلينا نعمل ايه؟ اطلع اعرف الجماهير من هو ابو هريره فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ما عرفنا الجماهير ابا هريره ولا عرفنا الجماهير من هؤلاء الصحابه ولا بسطنا الغامض الخفي عن الجماهير من حيث الصحابه عشان تاخذ العبره والعظه منه يبقى اذا سنه الدفع ضروريه لظهور الحق وقد ذكرت سنة الدفع في القرآن في موضعين وكلا الموضعين في باب القتال الموضع الأول في سورة البقرة في هذا الموضع الذي نشرحه والموضع الثاني في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره في هذا التدافع تثبت على الحق وإياك أن ينفسخ عزم قلبك لصولة الباطل وجولته فإنك منصور وراجع قصص الأنبياء في القرآن قصص الأنبياء في القرآن النبي ومعه القلة وقومه ومعه الملأ والنهاية إيه ينتصر, ينتصر النبي والقلة على الملأ ما فيش قصة نبي في القرآن إلا وانتهت بهذه النتيجة فإذا كان في قلبك إيمان راسخ فاعلم أنك منصور وأن هؤلاء هم سلفك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل